أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فاني اسال الله تعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا برحمة من عندك واهدنا إلى سواء السبيل أحبتي في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وحسنه الألباني إن صاحب الشمال أي الملك الذي يكون عن أيسر العبد إن صاحب الشمال الذي يكتب أوزار العباد لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة شوفوا الكرم إنك تعمل الذنب فربنا سبحانه وتعالى يؤخر كتابة الذنب ده ست ساعات مش ست ساعات اللي هم ستين دقيقة ست أوقات الله أعلم بها قد إيه يعني يديك فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ حتى تراجع حساباتك فإن ندم واستغفر وتاب ألقاها الملك فلم تكتب وإن هو أصر كتبت واحدة لو ما لحقش نفسه تكتب في النهاية واحدة أنا عايزك لما تتأمل الحديث ده كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ابن الجوزي بيقول كده في كتاب اللطائف وكأن رب العزة يخاطبك فيقول لك يا هذا لنا بك لطف يزيد على كل لطف إذا تبت أنسينا الملك ما كتب وإذا حاسبناك سترناك كي لا يرى الخلق اصفرار لونك بالخجل يوم تبلى السرائر فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم من فينا ما بيذنبش من فينا ليست بينه وبين الله معاصي وأوزار وخطايا يخشى أن يلقى الله بها من فينا ما بيخلوش من عيوب كلنا أصحاب ذنوب ما مشيتش الطريق يومين ثلاثة ورجلك وقعت في الوحل بعد ما كنت دقت فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات بعد ما ربنا عرفك بعد ما ربنا أقام الحجة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى مهد لك الطريق بتخطئ وبتتعثر ورجلك بتتغرس فاعلموا أن الله عزيز فمحتاجة ذلك محتاجة إنك تئن بين إيديه إنك تنكسر ليه إنك تفتقر له وحده فاعلموا أن الله عزيز حكيم يقول ابن الجوزي فدموع العيون تغسل أدران القلوب دمعتك هي أول الخيط أول الطريق أول فتح الباب يقول كان أول أمرك سليما أول ما ربنا خلقك كنت طاهر كنت على الفطرة كنت في أول أمرك سليما يوم قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا قالوا بلى شهدنا فبيقول فأصلح آخر أمرك لتسامح عما كان من قبل يا طويل الغيبة يلي بعدت قوي عن ربنا عن وطني ألست بربكم أين حنين شوقك مش مشتاق له ما نفسكش تعيط بين إيديه ما نفسكش تئن ليه إن إبراهيم لأواه حليم بين إيدين ربنا يقول آه أوه يئن يبكي يشتكي ومع الناس يؤذى فيحلم عليهم إن إبراهيم كان أمة كان أمة ليه؟ من أحد المعاني اللي بلغت سيدنا إبراهيم المنزلة العظمى دي المعنى ده كان أواها بين يديه حليما على أذى العباد أنا عايزك تحس ان انت واقف قدام ربنا اللحظة دي اغمض عينك وحس ان انت دلوقتي في موقف الحساب واقف ليس بينك وبين الله حجاب ليس بينك وبين الله حاجز ليس بينك وبين الله ترجمان منك له فلو عاتبك وقال لك يا معرضا عنا بما تعوض يا ملتفتا عنا لماذا ضيعت بعدت عني ليه رحت لمين غيري أين تذهبون اتعوضت عني بإيه إيه اللي كان شغلك إيه اللي خلاك تعرض عني قلبك كان مشتاق لي قلبك كان محروق يلتمس لحظة من حنان ربه بماذا تعوضت خدت ايه جريت ورا ايه شغلت بايه هي الدنيا هي همومك هي مشكلة كل واحد مشاكله الذاتية ومشاكله الشخصية شهواتك أحلامك بما تعوضت عني يقول وعجبا يستقرض المالك ربنا بيطلب قرض بيستلف بيطلب منك سلفة يستقرض المالك قطرة من الدمع وقد خلق سبعة أبحر له ملك السماوات والأرض ربنا يطلب منك إنك تخشى عليه يطلب منك الدمعة دي من عينيك وهو له ملك السماوات والأرض قطرة تنزل من عينيك ايه جنب خلق هذا ايه جنب بحار وأنهار ومحيطات وخلق السماوات والأرض و و و وقد بعث رسالة يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والكبرياء رداؤه يعني ربنا المتكبر سبحانه وتعالى الكبرياء رداء والعز إزاره يا ربنا اللي ليه هذه الهيبة والعظمة يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ممكن تتصدق بصدقة أطفئ غضبي عنك بها انظر يقول لك جعت فلم تطعمني مرضت فلم تعدني وهو من هو يطلب منك ان انت تروح تعود مريض عشان لو كنت رحت لوجدتني عنده انك تطعم مسكين عشان لو كنت اطعمته لوجدت ذلك عندي لما تقف بين ايديه تلاقيها في الموقف ده جعت فلم تطعمني وهو الذي يقول لا يسأل عما يفعل شوفوا ربنا وعظمته لا يسأل عما يفعل وبعد كده ينزل في الثلث الأخير ويقول لك هل من سائل سمى نفسه الودود لأنه يتودد إلى عباده الطائعين حتى يطيعوه بيطلب يقول هل هل من مستغفر هل من سائل هل من تائب يا لما الواحد يحس بحقارة نفسه وبعظمة ربه لما يحس ان رب جليل عظيم هذا شأنه يطلب منه وهو في الاخر معرض وملتفت وقلبه مشغول بغيره ينظر هو الى قلبك ولا ينظر الى صورتك ولا الى جسدك ينظر لقلبك فلما يطلع اللي في قلبك يلاقيك بتحب دنيا مؤثرة عاجبك شوية فلوس وده مشغول بامرأة وده مشغول بالعيال وده مشغول بالمنصب وده مشغول بكذا وكذا وكذا وكذا قل لي بالله عليك لما يعرض ربنا سبحانه وتعالى وانت بين ايديه في موقف الحساب ده يعرض لك خط سير قلبك قلبك بص كان عامل ازاي ويقول لك سيبك من اللي الناس كانت بتشوفه بتشوف ان انت شكلك عامل ازاي حلو ووحش سيبك من الشكل المنظر ده يعرض لك اللي جواك ويقول لك ادي اللي كان جوه قلبك بص كنت واقف تصلي كنت بتفكر في ايه بص كنت بتعمل قدام الناس ان انت بتطيع وكان ايه اللي جواك بص الخواطر اللي كانت بتيجي جواك وكنت بتسيبها تعشعش جواك بص كانت شكلها ايه يا محتاجه حمرة الخجل محتاجة نتكسف من ربنا نستحيي من هذه اللحظات بين يدي ربنا وعجبا إلى رب يتحبب إليك وهو عنك غني وتتمقت تغضبه إليه وأنت له فقير إن تأخرت قربك إن توانيت عاتبك ما آثر عليك من المخلوقات شيئا فضلك انت وكرمك انت ولقد كرمنا بني آدم والشخص اللي ربنا يكرمه ده والخلق اللي ربنا يصطفيه ده هو بعد كده اللي يعصي وهو اللي بعد كده يذنب وهو اللي بعد كده يعرض يؤثرك وأنت تؤثر عليه كل شيء الحل آنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين الحل العلاج من لحظة الآنين دي يمكن سبب درسنا النهاردة أحد الإخوة كان في كربة فبيقول فكان بجواري شخص فسمعته وهو ازاي بيناجي ربه وبيئن بين ايديه لو تسمعها تدغدغ قلبك لما تسمع أنين المذنب أنين التائب أنين التائب اللي حس بالمعنى ده حس قد إيه هو مفرط في حق ربه حس قد إيه هو محتاج يبكي بين إيدين ربه وهو بيتأوه له وهو بيصرخ له وهو قاعد مش قادر يتمالك نفسه ولا انه يوقف احساسه ده أو يسيطر عليه فتخرج تأوهات وأنينه فلو صادفت قلب صادق لتغير أنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين ممكن تسمع واحد قاعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الصوت الزجل ده صوت بيسموه زجل المسبحين يمكن لحظة الأنين دي تبقى أحب لربنا سبحانه وتعالى يقول ابن القيم ما أقرب المذنب العاصي من رحمة الله وما أقرب المغرور المتكبر من مقت الله إن الذنب الذي تذل به لله أحب إليه من طاعة تمن بها عليه سبحانه يمكن اللحظة دي تبقى أحب ربنا من حاجات كتير يمكن تؤمل عليها إن أنت عملتها يعني ده اللي قرأ قد كده من القرآن وده اللي صلى قد كده من الصلوات وده اللي اعتمر قد كده وده اللي طلب كذا يمكن اللحظة دي تساوي عند ربنا سبحانه وتعالى جبال الحسنات لأنها بتطلع فيها معاني العبودية كلها وانت فقير ليه بس ذليل خاضع بين ايديه هو ده ومن هنا يأتي نصر الله لك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لما انكسرتم لما خضعتم له وحده سبحانه كلنا محتاجين المعنى ده كلنا بلا استثناء اللي ماشي في الطريق اللي واقف اللي بيحاول اللي لسه بره بيخبط على الباب كله محتاج اللحظة دي يجدد فيها توبته ويجدد فيها علاقته بربه ربنا بيقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اللي ما يجددش توبته يبقى ظالم يا رب أنا كويس بصلي ما بعملش المعاصي اللي كنت بعملها بطلت كذا وبطلت كذا وبطلت كذا ما ينفعش في حاجات كتير انت مقصر فيها ومش واخد بالك في معاني انت محتاج تجدد فيها توبتك وانت مش واخد بالك خوفك منه قد ايه الخوف ده ربنا يقول وإياي فارهبون أمر واجب عليك تخاف منه لو ما بتخافش منه الخوف المطلوب محتاج تتوب من قلة خوفك ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك أنك تستحي منه سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم استحوا من الله حق الحياء أمره واجب عليك أنك تستحي منه فلو بتعمل الذنوب اللي في السر أو الخطرات دي اللي بتيجي عليك وانت بتسيبها ولا ولا ولا محتاج تجدد توبتك من قلة حيائك منه هي القصة مش الذنوب اللي بيبص على نساء ولا بيفجر في كذا ولا بيغش ولا بيسرق ولا بيعمل مش هي دي الذنوب بس في حاجات كتير قوي ممكن نكون مفرطين فيها ومش واخدين بالنا عشان كده تعالوا ناخد المعنى ده النهاردة نداوي بيه قلوبنا التوبة قرارات التوبة خطوات التوبة علامات التوبة شعارات المعاني دي كلها لازم تبقى متحققة في التوبة التوبة خطوات الخطوة الأولانية فيها عشان تئن وتعرف تجيب اللحظة اللي بتكلم عليها دي انك تبقى عندك الرغبة والإرادة عايز بجد عايز بجد دي تيجي منين من إحساسك بالخطر انك شايف ان الذنوب دي بتضيعك ان حالك ده ما ينفعش تقابل بيه ربك ابدا انك لو قبضت دلوقتي تبقى مصيبة لانك اضرب حالك لما الهاتف من جواك يصرخ كفاية كده لغاية امتى هعيش العيشة دي كده هقابل رب كريم ازاي كده لما يبقى حاجة جواك بتقول لك كفاية مش عايز بقى اقع في الوحل تاني مش عايز اعيش الضنك تاني مش عايز اتحرم من ربنا تاني مش عايز احس ان ربنا غضبان عليا تاني عايز اعيش صح عايز انضف عايز احس ان انا اتطهرت من حاجات كتير منغصة عليا عيشتي عايز اعيش زي اي حد ربنا بيحبه وبيرضى عنه عايز احس بالسعادة عايز الضحكة تبقى صافية ما تبقاش مصطنعة عايز احس بالاستقرار في حياتي وفي بيتي وفي شغلي كفاية كده لما الرغبة دي تبقى جواك الهمة دي تخليك تاخد القرار قرار التوبة يأتي من هنا الإرادة دي فالخطوة الأولانية إرادة صادقة عارفين قصة كعب بن مالك لما تخلف في غزوة التبوك تخلف وما كانش فيه عنده عذر هو واثنين كمان وربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم آيات لأنهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا الله عز وجل وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا احنا ما خرجناش في الجهاد على ان احنا كنا نقدر نخرج في الجهاد وما حبسناش عذر وصدقوا الله عز وجل ونزل القرار بانهم يقعد كعب بن مالك والاثنين الاخرين من الصحابه انه دول يقعدوا معزولين تماما عن المجتمع المسلم في الوقت ده الى ان تاب الله عز وجل عليهم بصوا الايات بقى قالت خطوات التوبه بالظبط قلبي يتحرك ازاي اسمعوا الآيات بالمعنى ده ربنا يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ادي الخطوه الاولى قرفت طهقت كفايه كده ضاقت علي الارض بما رحبت يبقى عايش ومعاه الفلوس ومعاه الزوجه ومعاه متاع الدنيا وطهقان ومش طايق حياته وزهقان ومش عارف يعمل ايه يمتع نفسه بفلوسه مش لاقي يضربها شمال يضربها يمين يحاول في اي شيء جواه واخذ الضمير ده جواه بقايا الفطرة دي متنغص وتنزل العقوبة من ربنا سبحانه وتعالى بالوحشة ايه الوحشة هي دي انه يتعامل مع الناس تلاقيه مش طايق نفسه يتعامل في البيت بيشخط ويمطر مش عارف ايه اللي بيحصل فضاقت عليه الارض وضاقت عليه نفسه لا بقى طايق الناس ولا بقى طايق نفسه حتى ويوصل للمرحلة دي ويصاب بالأمراض النفسية وتلاقي الكلام قلق وتلاقي اكتئاب وتلاقي الأمراض اللي الناس النهاردة بتقول إنها بقت أمراض العصر هو ده المرحلة دي سلاح ذو حدين يا إما يطلع منها فينفض بقى الحياة دي كلها ويرجع لربنا يا إما قلبه يموت فما بتفرقش يا ده يا ده فده من فضل ربنا بيه واحد يبقى عايش العيشة دي أو بيجيله الأوقات دي في الأول خالص دي من رحمة ربنا بيه عشان تتلحق وتبقى دي الباعث ليه على التغيير على التوبة إنه لازم أعمل حاجة دلوقتي كفاية كده فتتولد الإرادة بصوا الخطوة الثانية وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه يا رب ضاقت علي السبل والطرق ولم يعد لي إلا بابك عارف لما توصل للمرحلة دي لما واحد يبقى مهدد بخطر شديد جدا واحد طلع في طيارة والطيارة حصل لها مش عارف ايه وممكن دلوقتي الطيارة تقع ولا هو في عرض البحر وممكن يكونوا مهددين بالغرق ولا ممكن يكون عنده أعراض مرض خطير جدا يروح عند دكتور يقول له ده احتمال يكون عندك المرض الخطير الفلاني اعمل لي دلوقتي فحوصات وتحاليل فاللحظة دي مش هينفعه حد فقلبه يطرق باب ربنا سبحانه وتعالى وما فيش غيرك اللحظة دي ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ليس لها من دون الله كاشف ملهاش حل كان في ابتلاءات تانية بيعرف يتصرف فيها لما كان بيبتلى قبل كده مثلا فلان الفلاني مش عارف نصب عليه في ايه ولا ايه هو يعرف فلان في مصر هيطلعه عينيه فعارف سك فما بيطرقش الباب على طول فكده طيب خلاص فلان حصل كذا كذا كذا كذا عنده سكك تانية يتصرف فيها عنده رصيد في البنك قد كده فلما التجارة وقعت في دي فقال لك يلا هي صحيح شغلانة بس مسنودين على حاجة تانية وهكذا لما كانت عنده ابتلاءات بيلاقي لها صرفة كان الموضوع بيختلف إنما لما بيبقى الابتلاء ملوش صرفة هو كده وبس يا ربنا ينجدك وينقذك يا إلا تبقى الهاوية ما فيهاش حل دي رقم اتنين في خطوات التوبة إنك وانت بتئن ليه مش شايف غيره لا دلوقتي زوجة ولا دلوقتي أولاد ولا دلوقتي أب ولا دلوقتي إخوة ولا دلوقتي أصحاب ولا زمايل ولا شغل ولا مفيش حاجة هتنفعني وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه فرمح موله عليه وفوض أمره ليه وصدق معاه فتيجي الخطوة الثالثة ثم تاب عليهم ليتوبوا هو انت فاهم ان انت هتتوب لما خدت القرار انا لما هيبقى عندي 40 سنة هوقف كذا ووقف كذا ووقف كذا وهستقيم على طريق ربنا وصلنا 40 سنة لسه في حاجات كتير ما خلصتهاش لسه في اولاد ما خلصوش دراستهم ولسه في بنات ما اتجوزوش ولسه في كذا لما الامور دي كلها هتنتهي انا هستقيم وهبقى انسان كويس يعني نديها للخمسين شوية دخلنا في مرحلة الخمسين دلوقتي مشاكل الاولاد ومشاكل الاحفاد وبعدين انا لازم امن لهم مستقبل كمان عيالهم لان الوضع دلوقتي بقى صعب جدا كل حد قاعد يمشي كده يمشي كده لغاية ما ايه يلاقي نفسه عمره ضاع انت مش لما هتاخد القرار ان انت خلاص انت قلت يا جماعة انا هتوب فخلاص هنتوب يبقى خلاص انتهت لما هو يأذن لك اصلا ويأذن لك امتى لما تبقى صادق بجد في طلبها ساعتها يبقى ثم تاب عليهم ولاحظوا القرآن يقول ايه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه كل ده بحرف الواو ده إنه إيه؟ دي جت بعدها دي جت بعدها دي بعدين جه بقى في موضوع ثم تاب راح قايل إيه ثم الموضوع محتاج تخبط شوية يعني محتاج إن الوضع ده مش على طول كده أنت محتاج تقعد تعيط وتبكي والقلب يفرغ من كل شيء سوى ربنا في اللحظة دي يتفتح الباب عشان كده قال ثم تاب عليه ما قالش وتاب عليهم فتابوا مش كده على طول علشان تبقى دي عنوان صدقك انت صادق ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم بصوا الآية اللي بعديها بقى على طول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قصة التوبة كلها إيه؟ لحظة صدق صدق في الطلب في الهمة صدق في الإرادة صدق وانت واقف بتعمل أنين المذنبين صدق يأتي من بعده إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عايز أضرب لكم أمثلة لأنين مذنبين أحد الشباب بعت رسالة يقول فيها قصته وقصة توبته اسمه خالد بيقول وأنا هقرأ لكم كلامه عشان تشوفوا خطوات التوبة والمعاني اللي احنا بندندن حواليها دي بشكل عملي بيقول أنا كنت عايش حياتي بالطول والعرض مقضيها زي الشباب صحوبية ديسكوهات خمرة مخدرات طبعا شياطين الإنس كانت بتزين لي المعاصي بيقول من الآخر ما سبناش كل حاجة عملناها لدرجة إن احنا تقريبا كل الموبقات والكبائر عملناها إلا الشرك بالله بيقول بس كان جوايا وخز الضمير ده كان بيتعبني كنت دايما بحس ان انا غلطان بكابر اه لو حد قال لي يا ابني اتق الله يا حرام عليك صحتك حرام عليك شبابك حرام عليك اللي بتعمله في نفسك انت مالك انا عايش حياتي زي ما انا عايز لو نصحني حد قريب ولا بعيد اكابر واطلعه خالص من دماغي بس من جوايا كنت عارف ان انا وحش وان انا ما ينفعش اقابل ربنا كده كنت ساعات بيجي عليا الاحساس ده اقول هعمل ايه ساعتها لما يقول لي ليه عملت كده يا فلان ليه خالفت امري وانا اللي اديتك الصحة والشباب والفلوس بجد كنت بحس ان ربنا ما يستحقش مني كده ما يستحقش مني ان اقابل كرمه بالمعاصي اللي كنت بعملها بيقول لحد ما كانت ليلة من الليالي كنت قاعد فيها لوحدي دخلت قعدت في البلكونة أبص للسماء معرفش إيه اللي خلاني أعمل كده رفعت إيديا وقعدت أشكر ربنا حالي قعدت أدعي ربنا أنه يهديني وياخد بإيديا وقلت خلاص مش هعمل الذنوب دي تاني لكن يصبح عليا الصبح تهجم عليا شياطين الإنس تضعف نفسي تاني مع الإغراءات أنسى العهد مع ربنا والشيطان يسيطر عليا وتقع رجلي تاني في الوحل المرة دي لما جيت أحاول أكررها تاني مرة بعد فترة جالي نفس الشعور حاولت أعمل نفس الحكاية لقيت نفسي مش قادر أرفع عيني زي امبارح للسماء حسيت إن أنا منافق حسيت إن أنا خاين لربنا بس كانت نفسي اللوامة بلاقي جوايا اللي يقول لي ما تيأس من رحمة ربنا ربنا بيغفر ربنا بيرحم بس انت المرة دي خليك أصدق مع ربنا يمكن تتقوى أكتر اوعى تضعف مالكش سكة إلا سكة ربك هتروح فين من ربك بيقول بالفعل ما يئستش قلت أنا لازم أتغير الذنوب دي لازم أبطلها المرة دي صرخت له المرة دي رفعت إيديا وقلت له أنا بعترف لك إني أخطأت في حقك أنا مذنب يا رب أنا عاصي يا رب أنا محروم منك يا رب أنا عايزك تسامحني وإن كنت ما استاهلش عايزك تغفر لي وإن كنت أستاهل منك كل عقاب وكل عذاب اللهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك وإن تعذبني فأنا أهل لذاك يا رب أنا تعبت أنا فضية يا رب ادتني من غير مطلب فيا رب ما تخيبش أملي فيك وأنا النهاردة محتاج لك محتاج حنانك محتاج رحمتك محتاج تطهرني وتثبتني وتقبلني عندك في عبادك الصالحين يا رب ما تسيبنيش لو سبتني حضيع حضعف تاني حأذنب تاني أنا لا أثق إلا في رحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم نسألك بعزك مع ذلنا إلا رحمتنا اللهم نسألك بقوتك مع ضعفنا وبغناك مع فقرنا اللهم عبادك سوانا كثير ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك عبدك المذنب المخطئ بين يديك مساكينك ببابك فقراؤك ببابك محبوك ببابك يا رب لا تطردنا عن جنابك اللهم إني أبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأسألك مسألة المسكين وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفك وفاضت لك عينه وذل لك قلبه اللهم فاغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم أنت الأعز الأكرم محتاج إنك تئن كده بين إيديه خالد بيقول لقيت نفسي بئن وببكي ودموعي بقت زي المطر وأنا مش متمالك نفسي في اللحظة دي حسيت إن حاجة جوايا اتغيرت وبالفعل صبح عليا اليوم التالي خدت بعضي ورحت عند واحد من صحابي ده كان أقرب واحد ليا في الشلة استحلفت بالله إنه يسمع كلامي وإنه ما يعملش المعاصي اللي احنا كنا بنعملها مع بعض تاني واللي كانت بتغضب ربنا عنا رد عليا قال لي ربنا لسه ما أذنش أنا مش حاسس بالمعنى اللي انت بتتكلم فيه ده كلمته مرة اتنين وفي الآخر سبته ومشيت بعديها صاحبي ده اتصل عليه واحد من شلتنا برضه وقال له تعالى النهاردة الليلة دي في بيت فلانة بيت الدعارة اللي كنا ساعات بنروحه فقال له تبقى تجيب خالد معاك فرد قال له قال له ده بقى ملوش في الموضوع خالص ده بقى نكدي قوي فده هيطهقنا الليلة دي فسيبك منه بيقول بالفعل الشلة خدت بعضها وراحت تقضي ليلة من الليالي السود ويشاء ربنا سبحانه وتعالى انه ينزل انتقامه بيهم فيحصل دوشة وهليلة و... فالجيران كان المكان بدأ يسمع وريحته فاحت فبالفعل الجيران عملوا مشكلة وبصينا لقينا الناس جايين يقبضوا عليهم ودخلوا عليهم بتوع الأداب وكلهم خرجوا بالذل والعار والفضيحة عدت الأيام وخدت بعضي ورحت لصاحبي ده كلام خالد أول ما شافني قال لي أنت ربنا بيحبك عشان سترك هو بيقول في كلامه في رسالته بيقول ساعتها حسيت قد ايه كرم ربنا عليا انا كنت استاهل نفس الفضيحة ونفس العقاب ويمكن اشد لكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وتاب عليا بيقول انا بصيت لهم لقيت نفسي لسه واقف على رجليا لقيت نفسي ما وقعتش الوقعة السودة دي ساعتها لقيتها بجد بقت جوايا يا ذنوبي لن تعودي طلقت المعاصي يقول الحمد لله من ساعتها ربنا قبل توبتي أنا النهاردة بخالط أهل الخير رجلي ما بقتش تعرف إلا طريق المسجد اتجوزت من امرأة صالحة ربنا جعلها لي قرة عين في الدنيا والآخرة خالد رسالته بتقول مستني وما يدريك ايش عرفك لو واحد بيعمل ذنب من الذنوب وشايفه انه ذنب يعني مش هو ده اللي هيضيع الدنيا والذنب ده كانت اخرته وختمته اللي مضيع حق من حقوق ربنا ويتختم له كده مقصر في حق ربنا في صلاة مقصر في حق من حقوق ربنا اللي فرضها عليه لا هو مركز في الطريق ولا هو شايف سكة الجنة فين لو بقت كده مستني ايه قصته بتقول عرفت مين ربنا وعرفت مين هو انت ربنا هو أهل التقوى وأهل المغفرة والإنسان أصل كل نقصان العيوب والذنوب والمعاصي ده شأننا ظلوم جهول واحد تاني قصة توبته بتدي معنى تاني لأنه كتير لما احنا بنتكلم في المعاني دي ممكن حد دلوقتي يخطر على باله ويقول يعني الحمد لله احنا مش كده يعني انت قاعد بتتكلم في التوبة على اني لسه قايل التوبة مش بس من النظر ومن الأغاني ومن كذا ولا كذا من حاجات كتير احنا مش واخدين بالنا منها لكن بأي حال من الأحوال أنت لو لقيت نفسك بتصلي الخمس صلوات وبتمسك مصحف في اليوم وبتتنفل النوافل الأساسية وبتحضر لك درس ولا بتسمع لك شريط ولا ماشي كده مش بقيت إنسان كويس فبيبقى ساعات مننا كتير يبقى واقف محلك سر على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما ينفعش تبقى واقف لازم تبقى بتزيد لازم الصلاة اللي انت صليتها النهاردة بكرة تبقى أفضل خشوع وخضوع ويبقى فيها معنى تاني عشان تبقى بتزيد حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث في البخاري قال يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة النبي قلبه بيتقفل الغين ده قالك يعني حاجة زي سحابة كده زي شيء يجي على مش قبضة صدر بس يلاقي حاجة كده جواه يجد شيء من جوه كده مرر شوية ايه ده قالوا كان يشعر بذلك لأن النبي كل يوم في زيادة صح كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملش مفضول كل حاجة بيعملها هي أحسن حاجة مش كده فلما بيعمل كده بيعلى درجة السلم لو عشر درجات فامبارح كان خمسة والنهاردة بقى ستة هو لما بيدوق ستة حلاوة السلمة الستة دي تري يقول أنا ليه ما عملتهاش امبارح ما انت جبت آخرك امبارح يعني انت ما قصرتش في شيء لا أنا قصرت كنت لازم أعمل أكتر من كده فيلاقي الحتة دي جواه فيعمل إيه فيستغفر الله مئة مرة عشان الإحساس ده شفتوا بقى أن احنا لازم كلنا نمر على وظيفة العمر دي التوبة القصة التانية واحد من الشباب اللي هو يتقال عليه أنا كده كويس اللي هو إيه بيصلي مثلا بس ممكن يعمل ذنوب تانية احنا في عرفنا دلوقتي ما بقتش ذنوب يمشي مع بنات ما بقتش ذنوب يسمع أغاني ما بقتش ذنوب ياكل بالربا ما بقتش ذنوب إنما الذنوب قلة الأدب يعني لو تخطينا بقى الموضوع ده كده هو ده الذنوب فهو بيقول كده بيقول أنا كنت بفتكر إن التوبة دي إن الواحد يعملها لما إيه الذنوب اللي هي إن أنا مثلا كنت في يوم من الأيام ما بصومش رمضان بقيت أه ده ذنب إن ما كنتش بصلي الذنوب ساعات موضوع البنات والبتاع كنت بزود قوي حبتين لكن علاقات كده من بعيد لبعيد علاقة برية ما فيهاش مشاكل المهم فبيقول في مرة من مرات سمعت حديث إياكم ومحقرات الذنوب فما فهمتش الصراحة يعني يعني إيه محقرات الذنوب يعني الذنوب اللي أنا شايفها في عيني حقيرة حاجة كده ما مش مش ذنب يعني يعني الكلمة فارغة من الذنب البصة من الذنب حاجة كده يعني على الماشي فبيقول فما فهمتش يعني إيه محقرات الذنوب المهم عدت عليا الدنيا الناس اللي حواليا كلهم شايفيني الشيخ ولي ليه عشان بصلي طالما كده انت الانسان المتدين الملتزم الكويس اللي ما فيكش بيقول كنا بنقضي يومنا بالشكل ده اصحى الصبح اروح كليتي في الطريق افتكر حبيبتي اوصل للكليه الاقي اصحابي نحضر المحاضرات نفضل طول اليوم في ضحك هم بيعملوا ذنوب انا كنت بشوفها يعني اه ما ينفعش نزود قوي كده بس انا متربي ومش انا اللي اعمل الحاجات دي يعني المهم نخلص المحاضرات نخرج سوا نتغدى في مكان ممكن اخد بعض نروح نلعب في مكان ولا حاجة وبعد كده نرجع ممكن واحنا بنلعب ننسى فرد بس باجي بالليل اجيبهم كلهم الدنيا ماشية بالطريقات بيقول في ايام الصيف نطلع مصيف نجدد النشاط ونبعد عن الملل ليا صحبات بنات بس والله زي اخواتي ما فيش يعني اي حاجة من اللي انتم ممكن تتصوروها عمر ما العلاقة وصلت بينا لمعاصي ولا حاجة من الكلام ده خالص فضلت كده بيقول لحد ما مات جاري وكان قد في السن وده كان حبيبي وصديق عمري ما كنتش مصدق فالصدمة خلتني أراجع حاجات كتير قوي يوم ما رحت مع أهله للمقابر وشفته في النعش ملفوف بالكفن الأبيض وكانوا مربطينه وقتها جالي شعور إن أنا ممكن هكون في المكان ده قريب وإن أتحط في الكفن ده واتربط كده ويبقى لا حول لي ولا قوة كده لقيت نفسي بقول هو أنا عملت إيه ينور لي قبري ده أنا حتى مش حافظ ولا جزء من القرآن ده أنا بضيع وقتي طول الوقت في الضحك والهزار وآخره يعني حقك إيه يا رب خمس صلوات خد آدي الخمس صلوات والعياذ بالله كأني بتعامل مع ربنا من المنطق ده لقيت نفسي أنا بفتكر حبيبتي أكتر ما بفتكر ربنا أنا كنت بهرب من سماع المواعظ ولو حد قال لي خد الشريط ده ولا اسمع لك الكلام ده ولا تعالى معانا كذا كنت بقول يا عم الدنيا أبسط من كده الدنيا ربنا خلقها عشان نتمتع بيها ونعيشها نسيت ذكر ربنا ونسيت أصلا الواحد مننا مخلوق عشان إيه بيقول لقيت نفسي محتاج أراجع حاجات كتير قوي في حياتي لقيتني لما بدخل أصلي بقعد في شتات وبقعد أفتكر الحاجات اللي بنعملها طول النهار وحتى الصلاة اللي أنا بقول إن أنا بع- الحاجة الحلوة اللي بعملها أصلا كلها على بعضها مليانة عيوب ومليانة مشاكل ويمكن ما بفتكرش فيها ربنا شوية وقت بسيط من اللحظة دي بدأت أراجع حساباتي بجد قلت لربنا بيني وبين نفسي أنا محتاج أرجع لك أنا محتاج أبقى شخص مختلف أنا محتاج أعمل لآخرتي أصلا بدأت أتعرف على شخص ملتزم وقلت له دلني أنا بعمل إيه غلط يمكن ناس كتير بيجي عليهم السؤال ده أنا بعمل إيه غلط أنا أهو إيه المطلوب مني أعمل إيه علشان أبقى شغال لآخرتي فخدني بالراحة وبدأ يقول لي طب تعال نشوف ايه المشكلة ونبتدي نحلها اول حاجة انت بتعمل ايه قال بصلي قال له طيب انت متصور ان ربنا خلقنا عشان كده بس هو ده انت كده بتأدي حق ربنا عليك قلت لا قال له يعني اول شيء لازم تعالجه هو موضوع الغيبوبة ده الغفلة دي فبيقول قلت له طب اتصرف ازاي اعمل ايه قال له يبقى اول حاجة في الطريق انك لازم تذكره تعال نبتدي الطريق حتى ولو بالذكر انه ربنا يبقى على لساني وفي خيالي وفي تفكيري اكتر من الوضع اللي انا عايش فيه ودي رسالة لينا كلنا وهي دي الخطوات اللي احنا لازم نعملها علشان خاطر نوفق في الطريق ده تعالوا ناخد خطوات عملية من كلامه على لسانك عشان اللسان بيدخل في القلب على طول لما تقعد تكثر من ذكر شيء تدخل جوه قلبك عشان كده بيقولوا اللي بيحب واحدة قوي او بيحب شخص معين تلاقيه بيتكلم عليه في كل حاجة كل ما تيجي سيرته يقعد يقول لك كذا وفي اي مجلس يجيب سيرته بيحبه فلو بتحبه حبب الناس فيه حبه انت الاول بانك تكثر من ذكره خليه على لسانك كتير افتكره كتير احفظ اذكاره وقولها حاول تجيب كتاب ولا شرايط بتتكلم عن اسماءه وصفاته وعيش معاها وحسها جواك شوف اسمه الستير في حياتك فين ياه ياما سترني في حاجات كتير قوي تشوف اسمه الأكرم فين أكرم عليك من كل أحد شوف كرمك بإيه وجاد عليك بإيه أعظم من كل ما تتصور شوفوا الغفور الغفار فين العفو فين الرقيب اللي مطلع عليك فين اتعلمها ودقها ودخلها جوه قلبك علشان تفوق من الغفلة دي دي أول الطريق إنه القلب يبقى فيه حاجة اسمها ربنا إنك تلاقي نفسك وانت داخل تنام في صلاة فجر فظابط المنبه اللي جوه قلبك صلاة الفجر ما ينفعش ما ينفعش ربنا يقول لي حية تعالالي وانا نفض وانا نام ما ينفعش ما ينفعش ربنا ينزل من السماء ويقول لي هل وانا ولا في بالي ما ينفعش المعاني دي لما تتغرس جوه تعمل حاجة تانية خالص فيا صاحبنا خد الروشتة من الراجل الصالح ده وخد الطريق والنهاردة اتغير حاله ابتداها بذكر وبعد شوية لقى نفسه مش قادر يعمل المعاصي اللي كان بيعملها ليه؟ أصل دي ثمرة إن ربنا يقبل توبته يعمل فيه ايه يحبب له الايمان يبقى حابب قوي دلوقتي جدا عنده نشاط نفسه يمسك مصحف يبقى حاسس انه اليوم مش حلو مش حاسس النهارده كان ينفع يتكتب من عمري ليه النهارده ما عملتش وردي النهارده ما سمعتش القران اللي كنت بسمعه النهارده ما قلتش الاذكار اللي كنت بقولها اتغيرت الحياه بالنسبه له هو ده ابتديها كده فيحب الطاعة ويحب الإيمان ويلاقي نفسه كاره كل حاجة تبعده عن الرحيم الرحمن هي دي عايز أقول لكم قلنا خطوات وخدنا ثلاث خطوات وخدنا أنه في الأول يبقى عنده إرادة صدقة وأنه بعد كده يستعين بربنا سبحانه وتعالى ويظن ألا ملجأ من الله إلا إليه وأنه بعد كده يقعد يطرق على الباب لغاية ما ربنا يأذن له فيتوب وانه يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويدخل المعاني دي جوه قلبه عشان يزيل اثر الغفله دي الخطوات في بقى علامات عشان تبقى عارف انت ماشي صح وانت واصل ولا في مشكله هقول لك بسرعه قوي علامات سريعه جدا تعرف بيها انت تبت ربنا توبه صحيحه ولا لسه محتاج انك تراجع حساباتك رقم واحد علامة التوبة الصحيحة أن يكون العبد بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة تلاقي نفسك اتغيرت تلاقي نفسك حاجة تانية جواك مختلفة زي القصص اللي احنا قلناها دي يقول لما أنا جيت ربنا حسيت ان حاجة جوايا اختلفت ان بقى عندي رغبة ما كانتش موجودة أول علامة أن يكون العبد بعد التوبة خير منه قبل التوبة يقول الحسن إن المؤمن لا يذنب الذنب فما يزال كئيبا باكيا حتى يدخل الجنة بصوا المعنى يبقى عامل ازاي انه يذنب يقعد يعيط ويقعد يناجي ربنا ويئن بين قرار ربنا ويخضع ويستسلم ويفتقر وي... المعاني دي كلها كل شوية يتغير كل شوية يتحسن كل شوية يتحسن فمن مذنب ممكن كان بيعمل كبائر لغاية ما ممكن يصل إلى درجة الولاية ويصل إلى درجة المحبين والصديقين والشهداء وما ذلك على الله بعزيز وتبدل سيئات حسنات الله على كرم ربنا العلامة الأولانية إنك تبقى بعد التوبة أفضل منك قبلها قال سعيد بن جبير رب عامل عمل ذنب ما زال الذنب بين عينيه حتى يدخله الجنة الذنب يبقى هو طريقه إلى الجنة العلامة الثانية ألا يزال الخوف من الله مصاحبا له ليلا ونهارا لو لقيته قال لك الحمد لله بقينا زي الفل يبقى هنا مشكلة لأنه خلاص كده وقف الوقفة دي في حد ذاتها ذنب لأنه ممكن يكون ده عجب آفات وذنوب القلوب بقى إن هو كده أنا بقيت زي الفل وأنا كده كويس لازم يبقى الخوف جواه يتوب ويطلب منه القديم ده انساه دلوقتي على معنى ان هو مش كل شوية الشيطان يفكرك بالقديم فتقول لا لا لا خلاص انا مش السكة دي بتاعتي بس لما تمشي شوية وتلاقي نفسك يعني فردت جناحاتك حبتين افتكر الذنوب دي الله اعلم بيها هتقف وتقرر عليها تاب عليك منها ولا لا ان يظل الخوف من الله مصاحبا له كان سفيان الثوري إذا أراد أن ينام يتقلب على فراشه يبكي خائفا وجلا فقيل له لما تصنع ذلك يخش يتلاقيه قاعد مش على بعضه يتقلب يمين يتقلب شمال ومش عارف ينام في إيه قال أتذكر بالفراش القبر دلوقتي النوم ده الموتة الصغرى وممكن دلوقتي تقبض روحي ترفع روحي الآن تقبض يبقى إيه الحال فلما يجي ينام يقعد يتقلب طب هعمل ايه في ظلمة القبر اقفل على نفسك قطة كده لا كهرباء ولا نور ولا اي شيء واقعد في الأوضة دي كده لمدة ساعة ساعتين وافتكر اللي هيحصل في القبر ان يدخل عليك الملك ويشدك ويسألك بعد ينتهره يمسكه كده بشدة ويقول له من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم حس ان المعنى ده هتبقى عامل ازاي ويا ترى بقى هيدخل عليا الرجل اللي ابيض الثياب اللي رائحته جميله اللي جاي بالبشاره عمل الصالح ولا هيدخل عليا الرجل الاسود اللون الكالح اللي رائحته منتنه واللي جاي لي بالخبر السوء انا عملك السيء يا ترى القبر هيبقى روضه من رياض الجنه ولا هيبقى حفره من حفر النار قال اتذكر يذكر بالفراش القبر يبقى الخوف العلامة الثانية العلامة الثالثة انخلاع القلب ايه انخلاع القلب انه قلبه يتقطع على الايام اللي اتحرم منها من القرب من ربنا شوف ربنا يقول ايه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قلبه بيتقطع على سنين الحرمان عشان كده بيعرف يئن بين ايدين ربنا لأنه قلبه متقطع جواه العلامة الرابعة التواضع والانكسار بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى دايما فاكر ذنبي فلا أنا بتفرعن على حد ولا أنا شايف نفسي ولا شايف أنه يعني حتى لو حفظت القرآن كله بقيت أعلم خلق الله في الأرض و و و أنا عارف حالي وعارف ذنوبي وحطتهم قدام عينيا وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يتوب عليا منها هو ده اللي شاغل بالي فالمعنى ده بيخليني منكسر ومتواضع وما بخشش بقى في غيبة الناس ولا نميمة الناس ولا في الخوض في ده ولا اعترض على ده ولا اعمل خليني في حالي أشوف مشكلتي ومصيبتي هخلص منها ازاي العلامة الخامسة والأخيرة أن يلزم ما يرضي ربه عنه يحقق معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت المصحف يبقى في ايديه رجليه عارفة طريق المسجد ايديه عارفة معنى رفع اليدين في التضرع والدعاء عينيه باكية من خشية الله حاله كده هو ده حال التائب حال العبد المنيب إلى ربه سبحانه وتعالى التوبة قرارات وعلامات التوبة خطوات قرارك هيبقى ايه من اللحظة دي قرارك هيبقى ايه يا من أذنبت في حق سيدك ومولاك يا ترى استحييت منه يا ترى الكلام ده خلاك تراجع حساباتك وتندم وتتحسر على اللي فاتك من حنان ربك ورحمة ربك ولذة قرب ربك يا ترى هتتغير يا ترى هتاخد القرار ولا هي العادات ولا هي المألوفات ونظام الحياة اللي عمره ما هيتغير وخلاص وما فيهاش فايدة لازم يبقى جواك الإرادة لازم يبقى جواك المعنى ده بصدق وإخلاص علشان توفق في الاختبار الصعب ارجع معايا لأول كلامنا في أول المحاضرة وانت واقف قدام ربنا وربنا بيقررك ويمكن يقررك على الدرس ده ويقول لك ألم تسمع كذا ألم تعرف كذا لماذا أعرضت بأي شيء تعوضت عني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت الجواد الكريم الأكرم ذو المنة والإنعام وهؤلاء عبادك قد وقفوا على بابك منطرحين منكسرين خاضعين باكين فلا تطردهم يا رب عن جنابك لا تطردنا يا رب بما اقترفت أيدينا يا منان من علينا جميعا بالتوبة يا رحيم يا رحمن يا رب تب علينا الليلة توبة ترضى بها عنا يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب نشكو إليك أحوالنا نشكو إليك قسوة قلوبنا نشكو إليك وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك فأذن يا رب بالفتح من عندك فأذن يا رب بالفتح من عندك فأذن يا رب بالفتح من عندك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا رفقة خير النبيين اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يا أرحم الراحمين ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا تائب له سواك عبيدك بفنائك مساكينك ببابك محبوك ببابك فيا رب لا تحرمنا لذة القرب منك يا رب لا تحرمنا منك اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم